رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد ده أول لقاء في سلسلة جديدة بعنوان قصتنا اثنين مش قصتنا واحد مين حضر قصتنا واحد حد حضرتها انت طب مين سمع عنها طيب يا سمعت يعني هي الفكرة كلها في مسألة سلسلة قصتنا اللي هي هتتكرر على هيئة مختلفة هي ان كل واحد فينا له قصة كل واحد في الدنيا له قصة ما دام عشت يبقى ليك قصة ما دام انت موجود اذا لك قصة في بعض الناس ذكر قصصهم في القرآن أو في السنة أو أو ولا شك أن ده برضو من موارد أو من أهم موارد القصص أن احنا لما نيجي نقول دلوقتي مثلا السلسلة دي تحديدا هي اتسمت ليه قصتنا هي اتسمت قصتنا لأن القصة اللي احنا هنحكيها دي هتلاقي كل واحد فينا تسعين سبعين خمسين أربعين تلاتين في المية من القصة عشرة في المية خمسة في المية من القصة ينطبق عليه الحتة دي بتاعته الحتة دي من القصة قصتي أنا أصلا فهي الحتة دي بتاعت أنا مش بتاعت حد تاني عشان خاطر كده سمينا السلسلة وإنها ومع انها قصة حد تاني الا ان هي قصتنا ليه لان انا هتعامل معاها على الاقل انها قصتي انا اللي بتعلم منها قبل ما ابدأ في القصة انا عايز اقول بس حاجة تناول القصص ذات نفسه افترض ان هو يكون في نوع من انواع آه الذكاء ان احنا وانت بتسمع قصة انت اصلا بتسمع القصة دي ليه يمكن أكثر من سبب بس يمكن من أهم الأسباب دي أن أنت بتعتبر لقد كان في قصصهم عبرة أن أنت بتعتبر تعتبر بالبدايات بالنهايات بالجزاءات بتعتبر بالقصة اللي هي جاية على النحو التالي تشوف الراجل ده ابتدى ازاي انتهى ازاي عاش ازاي عمل ايه فحصل له ايه كل دي قصه فرقم واحد القصة عبرة والعبرة إضافة إن هي بالفعل بتضيف لك خبرات عارفين عندنا اليومين دول بالذات الشباب عايز اسمه ايه شغف واعجاب وانبهار غير عادي بحاجات هي مبهره ولكن حصل نوع من أنواع التطرف في الانبهار فيها اللي هي قصص النجاح يقول لك طبعا هو في قصص نجاح مبهرة يعني مبهرة انت تقعد تقرا قصة تحفة يعني مش ممكن انت ذات نفسك بتتشحن طاقة ايجابية والكلام اللي ايه اللي ينبسط الكلام الجميل ده يقول لك مايكل ديل مايكل ديل ده مش ممكن مايكل ديل ده كان ابتدى في المعرفش ايه و... وايه و... وانت بقى قاعد بجد حاجة وهي قصة مبهرة يعني انا بس عشان خاطر ما بقاش ظالم تمام هي قصة مبهرة يقول ستيف جوبز اه ستيف جوبز و Apple ومعرفش ايه والقصة ت... ت... يعني تقرأ عن الراجل او تعرف قصة حياته وهو مبهر هو بجد كده مبهر هو حاجة هو حاجة جامدة وغيره بقى اي حاجة بقى مانديلا غاندي وهو تناول القصص بتاعت الناس دي على فكره له له له ثلاث اشكال دايما هتلاقي في واحد يقول لك ايه آه ايه غاندي ده يعني ده كان واحد يا عم لابس حت حته فوطه وماشي في ال... يقول له اي بقره يلاقيها يقوم ساجد لها قمه السذاجه خلي بالك يعني قمه السطحيه تمام يقول لك ايه ايه مانديلا ده عمل ايه مانديلا ده ابن مين في مصر مانديلا ده عشان خاطر يتعمل له م... م... عارف اللي هو ايه اصلا مانديلا مش مسلم أه ما فيش مشكلة ما هو مش مسلم انا عارف ان هو مش مسلم بس هو راجل ناجح أه ستيف جوبز يقول لك ايه إنجاز انجازاته الدنيا هو مش مسلم ما انا عارف ان هو مش مسلم انما هو راجل ناجح تمام فما ينفعش ان انا اتطرف في نبذ الناس دي عشان خاطر انا عندي قناعة عشان خاطر انا قناعاتي متداخلة في بعضها يعني في فرق يا جماعة بين حاجتين بين قيمة النجاح حلو والقيمة او موضوع النجاح يعني في فرق بين الاثنين دول قيمة النجاح ذات نفسها وموضوع النجاح فاهمين قصدي ايه؟ انتوا تنحتوا كده ليه؟ حاسس مش فاهمين حاجة قيمة النجاح ايه قيمة النجاح؟ ان انت تنجح ان انت مثلا كان عندك هدف ان انت توصل معلومة للناس او ان انت تعمل حاجة معينة لو عملتها دي ايه تبقى انت ايه؟ نجحت دي قيمة النجاح موضوع النجاح بقى ايه؟ ممكن يبقى حاجة غلط يعني موضوع النجاح ذات نفسه ممكن يبقى حاجة غلط يعني مش صح يقول لك فلان دمه خفيف هو راجل كوميديان ومعرفش ايه ودمه خفيف كون ان هو دمه خفيف ده موضوع وكون ان هو فاسق و و و و و ده موضوع تاني بس هو ايه هو, هو دمه خفيف يعني ما تدخلش ما تدخلش اتنين في بعض ما ده فلان صوته حلو هو مغني ولا مش مغني هو مغني ما دام مغني يبقى ايه يبقى صوته وحش عشان خاطر هو مغني لا هو صوته حلو ولو كان مغني بس هو كمغني موضوع النجاح بتاعه ايه ده موضوع ونجاحه موضوع تاني انتوا فاهمين قصدي يا جماعه يعني انتوا فاهمين ده, ده اللي انا بتكلم فيه على فكرة اللي انا بتكلم فيه ده ده منهج اسلامي يعني انت لو هقول لكم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بينظر لعمر بن الخطاب وابو جهل قبل ما يسلمه او قبل ما يسلم عمر بن الخطاب في الاول في بداية الدعوة كان بيبص لهم ازاي هم؟ لا اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك صح ماشي ده راجل قوي لا لا مش قوي ده له سطوة لا لا لا ملوش سطوة ده ذكي لا لا مش ذكي ده كذا لا ده مش كذا عمل كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم عملش كده هو كان في مميزات واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ده موضوع وموضوع استخدام الحاجات دي الحاجات اللي استخدام الموضوع حياته او هدفه في حياته اللي كان بيستخدم فيه قدراته ده موضوع تاني خالص واضح؟ ده, ده اللي انا عايز اقوله فتلاقي طرف متطرف تماما يقعد يقول لك ايه لا ده دول وكذا وما تستفدش منهم ما اعرفش ايه الطرف الثاني كل ما تكلمه يقول لك فلان ها فلان ها فلان ها فلان فلان يا ابني قول لي قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه اللي هي اسمها السيرة يعني قل لي تعرف عنه ايه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كم امرأة وعنده كم ولد وعنده كم بنت وكان شكله عامل ازاي ولحيته كان شكلها عامل ازاي ولبس هدوم منين وكان بيحب الهدوم اللي شكلها ايه وكان بيمشي ازاي وكان شكله ايه وعمل ايه سنة 2 هجريا آه، آه، صلى عارف كده بقى هتلاقي ما يعرفش اي حاجة قول لي ايه انجاز اللي, اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمله هتلاقي كل واحد يقول لك آه، مي- اه هو في انجازات كتير تمام انما لو جيت قلت لك بدر كانت امتى غزوه بدر كانت امتى احد طيب الحاجات بقى اللي هي الايه طب قينقاع طب ذات الرقاع طب الاحزاب طب الحجاب اتفرض امتى رمضان بالمناسبه اللي احنا لسه صايمينه ده اتفرض امتى آه، حد السرقه آه، حد الزنا آه، سيدنا حمزة مات فين ومين اللي موته ومات سنة كام طبعا انا ممكن اقول لك ستيف جوبز عمل ايه وان هو ابتدى بجراج وان هو في ايه واقعد احكي لك بقى قصه ايه والراجل ده ما اعرفش ايه وانجازاته وطلع وكان فكره والاداره وما آه، مارتن لوثر كينج و- و- وعمل والانجاز وما وقف والخطبه I have a dream انما تعالى بقى مثلا لسعد بن ابي وقاص ما تلاقيش مش قصدي ان دول آه هما دول احسن من دول عشان خاطر بس تبقوا عارفين دول احسن من دول تمام لكن انت مفترض تستفيد من دول ومن دول منطقي فانت لا تكون متطرف في نبذ التجارب الانسانيه ولا تكون قناعاتك مختلفة في بعضها ما بتعرفش تعمل حاجة ما بتعرفش تتناول أي قصة بشكل موضوعي عشان خاطر كده بقول لكم تنع- تعامل مع القصة بذكاء افهم مش شرط يكون القصة أصلا أنت تعرف صاحبها مش شرط المهم يكون أنت تقدر تستفيد من القصة دي حاجة مهمة حاجة تضيف ليك حاجة تكسبك تجارب سنين انت ما عشتهاش لمجرد ان انت قدرت تتعلم من القصة بالمناسبة فكرة القصة ذات نفسها فكرة إبداعية يعني فكرة التناول أو الاستفادة من القصة هي أصلا فكرة مبدعة على فكرة يعني أنا جاي دلوقتي أتكلم عن قصة أنا جاي أتكلم في إيه أصلا ده درس المفترض إن هو إيه ه- جاي أتكلم في درس دين صح وجاي أتكلم في إيه في قصة كنا قاعدين بنتكلم مع بعض يعني دي فائدة ممكن للناس اللي ممكن يبقى عندها تطلع انها في الدعوة وان هي تتكلم مع الناس وان هي تدعو الناس وان هي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر خليك مبدع خليك بره آه، الصندوق يعني خليك مختلف يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم دائما دائما ان صح القول خارج الصندوق دائما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له رجل يقول له يا رسول الله متى الساعة ولا في حاجة متى الساعة ولكن حد بيسأل يا رسول الله متى الساعة ولا في أي حاجة يصلي أول ما يتدور أين السائل عن الساعة آه أنا ماذا أعددت لها فكرة جديدة فك- فك- فكرة جديدة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة فبص في السماء كده يعني ابن عباس يقول ايه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء أو العباس مش فاكر فقال أو تدرون ما هذا وأشار إلى السحاب قلنا السحاب قال والمزن قلنا والمزن قال والعنان قلنا والعنان ثلاث معاني ال- ال- السحاب هو المزن هو العنان في اختلافات لغوية طبعا بس يطلق على السحاب السحاب والمزن والعنان تمام الاثنين قال أو تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم فقال ك- بين أرضكم هذه والسماء الأولى مسيرة 700 عام وفوق هذه السماء سبع سماوات كشف كل سماء مسيرة 500 عام وما بين السماء الأولى والثانية مسيرة 700 عام وفضل بقى يتكلم لحد ما وصل بالناس في إيه وفوق السماء السابعة بحر ما بين أدناه إلى أعلاه كما بين السماوات والأرض وفوق البحر ثمانية أعوال ما بين ركبهن إلى أظلافهن مسيرة 700 عام ومن فوقهم عرش الرحمن ولا, يخ ويخ ولا يخفى عليه من عمل بني آدم شيئا أول حديث إيه؟ أو تدرون ما هذا؟ أنتوا فاهمين قصدي إيه؟ الفكرة ان انت تعمل فكرة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة وماسك عصاية فضرب خط في الارض وعمل خطين يمين وخطين شمال presentation skills بقى يعني خلاص بقى يعني احنا نصل يعني PowerPoint اهو تمام ايه ده قال هذا صراط هذا الصراط المستقيم وهذه السبل ثم تلا قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ايه ده إبداع إبداع تمام قصة إبداع وأنا جاي دلوقتي بس ما تقولوش لحد سر راكب تاكسي أول ما ركبت لقيت إيه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ف... لو انا ركبت التاكسي ده سنة 40 هلاقي ايه التاكسي بيقول ايه يا اخوة الايمان يا حبيبي انا عديت ونفس الشكل المباشر ونفس الدنيا المباشرة ونفس خليك مبدع اعمل حاجة جديدة فكر بشكل مختلف ليه؟ لأن ده منهج نبوي ده منهج نبوي لذلك من أهم معالم القصة إن هي فكرة إبداعية جديدة متجددة لأن كل قصة مش زي اللي قبلها إيه قصتنا اللي إحنا هنتكلم عليها المرة دي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم له روايات عديدة ولكن هنتناول رواية البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم, أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على ثاني غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليها للي مش عارف هو احنا كل مرة بناخد من القصة دي ايه حتة صغيرة حته صغيره ما مش هنحكيها كلها تمام في ناس عارفه القصه اه في ناس حديث معروف ثلاثه اطبق طبق عليهم الجبل بصخره وكل واحد بعد كده دعا ربنا سبحانه وتعالى بدعاء الثلاثه دول موضوع الحوار بتاعنا يوم السبت الثلاثه دول اللي احنا هنبتدي نقعد نتكلم عليهم الفترة اللي جاية مش كتير قوي يعني مش سلسلة طويلة يعني تمام يوم السبت كل واحد حياته عملت ازاي وشكلها ايه وايه الموقف اللي وقع بيه قدام ربنا سبحانه وتعالى ودعا ونقدر نستفيد من الموقف ده بايه ونتعلم من الغلطة دي ازاي ونستفيد من الحاجة الصح دي ازاي كل واحد فيهم واحدة واحدة واحدة واحدة في اول الموضوع خالص بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم ثلاثة ماشيين وهم ماشيين الدنيا مطرت فالمطر كان واضح ان هو شديد شوية فدخلوا جوه غار فاتزحلقت صخرة قفلت الغار واتحبسوا عايز أذكر تاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يعني شوف هي الكلمة دي الجملة دي إيه فيها فوائد فيها وكتير يعني فيها وكتير لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليس ككلام البشر هو أصلا النبي صلى الله عليه وسلم غير عادي هو إيه رسول نبي يعني فهو هو اصلا غير عادي فما ينفعش يكون كلامه كلام عادي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالقصة شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتناولها أول فائدة قلناها في قصتنا واحد أول فائدة إيه؟ آه البعد عن الفضول والتفاصيل المملة قال لك إيه؟ بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر ما طلعلوش بقى صحابي قال له إيه؟ يا رسول الله إيه؟ هم كانوا بيتمشوا فين؟ هم كان اسمهم ايه هم كانوا رايحين ولا راجعين طب هم كانوا بيتمشوا عادي يعني كده من غير اي حاجة يعني كانت اسمائهم ايه بالمناسبة كانوا كبار ولا صغيرين كل ده يعني لو اسمهم احمد ومحمود وحسين في حاجة تانية عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم تفرق تفرقش خالص يعني في حاجات كده البعد يعني من اول حاجه نتعلمها من قصه البعد عن فضول الكلام في اخ يجي يحكي لك قصه كان ساعات اخ كده يقول ايه آه، مكالمه تليفون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معلش بس شيخ عندي سؤال اتفضل ويقعد يحكي لي اللي هو ايه وانا بقى لما صحيت ونزلت ومشيت بقى في الشارع فجالي تليفون بيقول لي الموضوع ده انا اتخضيت انا مالي انت اتخضيت ولا ما تخش في موضوع انا مال انا تمام و- و- ورديت عليه بقى و- ومعرفش ايه واحمد ده اصلا اللي اتصل بيا كان له موقف معايا السنه اللي فاتت مش هحكيه لحضرتك عشان ما اطولش عليك ده اصلا ده انت شغال انا اصلا ببقى ايه خلاص بقى فاتح السبيكر وقاعد بعمل اي حاجه بقى تانية لان ايه لان القصه شكلها طولت والتمثيليه طويله ويقعد يحكي عارف في شخصيات يا رب ما نكون منهم بس اتعلم عشان خاطر لو منهم انت لو منهم شيل دي منك لانها كتير ممله غير كده الشخصيات اللي بتهتم بالتفاصيل اللي بتهتم بالتفاصيل لما يجي له قصه ما فيهاش تفاصيل يزعل معيش تفاصيل اعمل ايه افصل لها انا تفاصيل اعمل لها تفاصيل انا شخصيا اعمل لها تفصيل يكون في مشاركه تمام فلازم احط لمسه فعلا هو شخص دي ده اسلوب حياته والله انتوا بتضحكوا الكلام ده يا جماعه مين ما شافش فينا كده انا بتكلم على حاجه فعلا قصتنا على الارض اغلب الشباب سامحوني رغايين يا رغايين كانوا زمان بيقول لك ده كلام ايه آه ستات زمان قيل عن هذا زمان تمام دلوقتي لا لا لا لا, لا. يعني قصة تقول لك كلام رجالة دي مفترض في المعجم اللغوي الجديد يشيلوها لان مفيش حاجة اسمها كده اصلا ايه كان ايه الفرق بين الاثنين مفيش هما دلوقتي الاثنين راغبين الاثنين بيقولوا ما بيعملوش واضح الا قليلا الا من رحم الله واقع انما تلاقي الاخ يسمع الحاجة عنده القصة ناقصة ما والطبيعة تكره الفراغ على رأي ال- مش فاكر مين اللي قال الفزع من الفراغ صح؟ يعني ف- فهو يفزع من الفراغ ده ما يقدرش فيضطر يسده بنفسه حتى ما عندوش معطيات، يحاول يجتهد مش مهم اكيد الحاجات دي ممكن تحصل في يوم من الايام حتى لو ما حصلتش في القصه دي ربنا يكرمه وتحصل ما فيهاش مشكله فتلاقيه عمال يتكلم يتكلم فيقع فين؟ في الكذب فمن اهم أسباب الوقوع في الكذب الإسهاب والإسهال اللي موجود فيه لسان الشباب والاهتمام بالتفاصيل المملة على فكرة لها مشكلة معايا أنا كمتكلم إن أنا هقع في الكذب لولا بد ملهاش حل بغض النظر عن اسمه الموضوع اللي احنا اتكلمنا المرة اللي فيه السنة المرة اللي فاتت فيه اللي هو سواء كان اسمه كاذب او انت سميته اشتغالة او حوار او اي اسم من الاسماء مش فارقة يعني هو في الاخر اسمه هو اسمه كاذب كاذب بس تمام و- وله اثر على اللي قدامك لان هو اللي قدامك هيبقى ايه يعني خلص يعني هو ممكن يكون مبتسم لك بالمناسبة أنا مش عايزك تزعل منه يعني بالعكس هو هو شخص كويس كون إن هو استحملك في الآخر دي حاجة كويسة بالعكس أنت هتمسك فيه بإيديك وأسنانك لأنك صعب إن أنت تلاقي حد يستحملك تمام انما لما تلاقي نفسك كثير ذكر التفاصيل اللي قدامك زهقان الا لو كان من نفس النوع بقى وبالمناسبة لو كان من نفس النوع هتلاقيه بيحاول يقطعك لان هو زهق من السماع فهو عايز برضه يشارك هو كمان مع ان القصة هو ملوش علاقة بيها اصلا وعمره ما شافها وهو بيسمع بس بس ممكن يعلق يعني يعني فاهم يعني ممكن يديك تعليق في النص على القصة يعني كأنه ايه بيذيع ماتش وتلاقي الشباب قاعد بيتكلم عشان خاطر كده لسه كنت بكلم واحد بيقول له واحد من صحابي زمان يعني آه بيقول لي انت مش هتخرج معانا بقى وما اعرفش ايه فبقول له يا ابني ايه حد بس يتصل بيا قال لي يا عم انا كلمتك من 3 4 شهور وانت قلت له ما خرجتش من ساعتها والله ما, ما, ما خرجتش من ساعتها قال لي آه قال لي عامة احنا بنخرج كل اسبوع قلت له ممتاز كلمني بس قال لي بس بنتقابل كل يوم بالليل انتوا بتخرجوا كل اسبوع بس بتتقابلوا كل يوم بالليل يعني يعني في خروج كل اسبوع انا بتاع بالليل دي اسمها ايه؟ قال لك كده يعني قال لي بنقعد في اي حته كده ممكن كل واحد يكون بيتكلم في التليفون بس بس بنتقابل كل يوم بالليل بس احنا كل خروج اسبوع بنخرج فبقى في خروجه كل اسبوع وفي كل يوم بنتقابل بالليل خلي بالك في المسميات ما بقوش بيعملوا نفس الحاجه بقوا يعملوا حاجتين مختلفين بيتقابلوا بالليل بس بيخرجوا كل اسبوع خد بالك انت سبحان الله الشيطان لما يحب يضيع وقت حد هيتسرب يعني وفي ناس متعاونه تساعده تمام فبقوا بيتقابلوا كل يوم بالليل انا بعد كده في حياتي يعني هو بيقول لي ما تقعدش كتير مثلا ساعتين ثلاثه طب قول ساعتين ساعتين كل يوم ساعتين في 6 ب 12 ساعه بيعملوا ايه بيقولوا ايه الساعه 12 ساعه ولو يخرجوا لا بقى ليه اخر الاسبوع يعني ايه اللي اتبقى غير ان انا كل يوم الابديت عندك يعني انا كل يوم بديك اللي بيحصل فايه اللي فاضل كلام كلام كلام كلام كلام لما تقعد تتكلم ما تشتغلش عايز ارجع للحته اللي فاتت يبقى ما تقعدش بقى تقول ايه آه آه مارتن لوثر كينج وستيف جوبز وغاندي الناس دي كانت لو كانت عامله كده كانت بتاعت كلام على طول كلام كلام كلام كلام كلام ايه اللي هيحصل عمرهم ما كانوا فادوا الانسانيه ولا العالم مطلقا بس هم عشان خاطر شخصيات عمليه بتاعت شغل عملوا كده فأول حاجة يجب أن نستفيدها من هذه القصة البعد عن فضول الكلام البعد عن فضول الكلام اللي هو في الجملة مؤدي إلى الكذب مؤداه الكذب ولا السؤال في التفاصيل الغير مفيدة النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه خلاص الحتة دي مش بتاعتك ما تسألش فيها يا أيها الذين آمنوا لا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم تمام حاجة يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه آآ آآ ولله على الناس حج البيت فقام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله صلوش على النبي ليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أكل عام فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكل عام فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الثالثة وقال يا رسول الله أكل عام يعني هو عم هو النبي صلى الله عليه وسلم فتح الموضوع ده قال لك هو واجب خلاص يبقى واجب اتسكت عنها دي تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه وما ادراك لعلي اقول نعم في روايه ثانيه بيقول وما امنك لعلي اقول نعم ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعت يعني انت بتسال ليه هقول لكم حاجه ثانيه من اسباب الجدل اسباب الجدل الجدل حيلة نفسية أصلا أحيانا يعني يأتي حيلة نفسية أجي أقول لواحد مثلا أنت ما بتصليش ليه يقول لي هو اللحية فرض صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما بتصليش ليه اللحية فرض إيه دخل إيه يعني إيه إيه في إيه don't mix السؤالين ملوش علاقة ببعض اللحية فرض يعني أنت مالك أنت تمام ليه السؤال أصلا لا والآن بقى يقول لك إيه هو النقاب فرض انت مالك هتلبسه مش هتلبسه تمام امال تسال ليه انت ما بتصليش ليه ده موضوع تاني يعني ده موضوع يتحل انما الحيله النفسيه اللي بتيجي للي قدامك او بتجيلي انا شخصيا لما حد يجي مثلا ينصحني في الله عز وجل تمام او ينكر عليا او يامرني بمعروف او ينهاني عن منكر او انا عامل ايه واخده في اول شارع شمال او يمين يعني المهم ايه اللي يحصل ابعد على فكره احيانا بتعملها وانت مش فاهم نفسك تمام فالمفترض ان اللي بيتكلم يكون متيقظ انا بقى بقول لك خلي بالك من نفسك عشان المفترض ان انت شخصيا تكون متيقظ ان انت ما تخشش في التفاصيل اللي ملهاش اصلا اي لازمة الا ان انت بتحتال بيها للهروب من الحقائق ان في حقيقة معينة انت عايز تهرب منها مش عارف تهرب منها ايه الحل هتقابلها لا خش في اي حتة على جنب عشان خاطر كده بيحصل دايما عند الشباب اللي بينصحوا مثلا الولاد مثلا في الجامعة او بينصحوا مثلا زمايلهم في الشغل تيجي تتكلم تقول لك آه ما تيجي تصلي معانا في المسجد انت مربي شعرك ليه يا عم انت مالك انت انا مربي شعرك ليه تمام وكان دي فيها اشكال يعني برضه بس بس هو ايه هي القضية ان مش وقته لو انت في حاجة ساعتها نفسك فيها اسكت واسمع النصيحة وامتص الحيلة النفسية اللي نفسك عايزة ترفض بيها النصيحة فبتسأل أسئلة جانبية مملة تفصيلية فضولية تبعد بيها عن مواجهة النفس ان انا عندي خطأ ومفترض ان انا اصلحه واعمل الصح وروح اسأل نفس الشخص في وقت تاني او حد تاني عشان ما تبقاش نفسك ضحكت عليك ما هو في واحد كده اهو الراجل ده نصحني نصيحة افضل بقى هدف في حياتي على الاقل اسبوعين ثلاثة امسك له غلطة عشان انصحه نصيحة انا كمان ما هو ما ينفعش هو ينصحني وانا ما انصحوش احيانا من الاخوة بتفلت وفي ساعتها بيقول ايه خلي بالك انت بتعمل كذا اقول له ما انت بتعمل كذا يبقى الواحد جواه غل مش قادر يستحمل فاول ما يقوم قايلها يقوم قايلها على طول ده انتقام اصلا ده اصلا انتقام بس بصوره مبسطه ان انا واحد بيقول لي كذا فاهم فاقوم مجاوب عليها عليه على الانكار بتاعه او على النصيحه بتاعته بنصيحه ليه لان انا تناولت النصيحه بتاعته دي على اساس ان هي انتقاص مني فكان لازم ارد ما دام انت نزلتني خطوة انزلك انا خطوتين انت بتعمل كده ليه وانت بتعمل كده ليه انما الصح انت بتعمل كده ليه اسكت هو انت بتعمل كده فعلا اه بعمل كده يعني دي غلطة جزاك الله خير ان انت فكرتني حلو طب هو عنده غلطة طب ما انت كنت ساكت عليها اشمعنى دلوقتي ضميرك انبك يعني تمام طب ايه الحل اجلها يومين ثلاثة تلاقي بقى الناس وهي بتتكلم يقول لك ايه بس لو اجلتها يومين ثلاثه هحس بالذنب ان كان ممكن انصحه في اليومين الثلاثه دول بس انا اللي ما رضيتش مش هتحس بالذنب انت هتحس ان انت بتاكل نفسك من جوه ومش قادر تستحمل ان هو علم عليك وانت لسه ما علمتش عليه صح اه والله ده ده اللي ده اللي بيحصل تمام نفسك تعملها معاه تقوم عامل ايه مديها له في وشه لا وفي ناس بتبقى اكثر ورعا فيتماسك وبالليل مش قادر فيقوم مكلم خمسة ستة اصحابه يقول لهم ايه انا عايز حد ينصح محمود ان هو كده اصل هو ما عرفش ايه وده ايه الفضيحه دي ده بيبقى ايه انتقام انتقام بس بصورة انت ما تشوفش نفسك بيها وحش إنما الطبع ده طبع سيء زي من الطباع السيئة بالمناسبة من مناسبة الحيل النفسية تمام إن أنا أقول لك خلي بالك أنت كذا تقول لا والله ده أصل ما اعرفش إيه و التبرير إن أنا أفضل أبرر لك موقفي ومصر إن أنت ما تمشيش لحد ما تبقى فاهم إن أنا موقفي كان صح مش غلط افرض يا سيدي ان انت ما واحيانا بكون انا غلط بس انا اقنف ان حد يشوفني غلط كنا قلنا في درس قبل كده واحنا قاعدين مين في القعده دي ما عندوش ذنوب مين يعني من نعم ربنا سبحانه وتعالى على الخلق في وجهه نظر يعني انها نعمه ان كلنا عارفين ان كلنا عندنا ذنوب صح صح ولا غلط في حد ما عندوش ذنوب خالص طب حتى لو كان عالم حتى لو كان عالم كلنا عندنا ذنوب فبلاش نتمنظر على بعض فكرة ان اصل ده كذا واصل ده كذا واصل ده كذا قلتها بتاع خمس ست سبع مرات هقولها تاني ان فلان يبص لفلان المدخن ان هو ايه مدخن انما انا اللهم لك الحمد يعني ايهما اكبر في ميزان الشعر الشرع هو في ميزان الشعر اه صح هو الملتحي ولكن ايهما اكبر التدخين ام الكبر بالفعل انه اكبر انتوا مكسوفين تقولوا الكبر الكبر التاني بقى يقعد يقول لك ايه بس ده مجاهر انت شاغل نفسك بيه ليه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب له هدايه ويتوب عليه ويدوا له العمر الطويل والعمل الصالح انما انت شاغل نفسك بيه ليه الفضول فضول في الكلام فضول في الحكم على الناس فضول في الانتقاص بالاخرين الفضول في التفاصيل اللي بتبعدني عن الحقائق فضول اللي هو في الجمله مش بس بيسبب الكذب مش بس بيسبب التيهة مش بس بيسبب ان انت تتوه حتى عن نفسك سبب الجدل اللي هو من احد اعظم اسباب هلاك الامم مش الفرد ان احنا نفضل نجادل نتكلم نتكلم نتكلم نتكلم نتكلم ويبقى انجازاتنا كلها ايه ان احنا بنتكلم فما نلاقيش انجاز نتكلم فيه فنقعد نتكلم عن انجازات الاخرين ويبقى الحلو والوحش فينا اكثرنا حفظا لانجازات الاخرين وصاحب الانجاز الحقيقي مش فاضل ان هو بيتكلم فضول الكلام اسكت وحدد هدفك في الدنيا واشتغل اعمل حاجة محترمة كلنا نستفيد بيها او على الاقل انت تستفيد بيها في الدنيا وفي الآخرة ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحد البعد عن الفضول وذكر التفاصيل المملة اثنين مشيئة الله عز وجل النافذة سبحان الله القصة مع انها بص سطر ونص إلا أن هي يتجلى فيها مشيئة الله عز وجل النافذة بشكل غير طبيعي في ثلاث مواضع ثلاث مواضع عجاب جدا ثلاث مواضع عجاب جدا أول موضع إن الثلاثة دول ما كانوش عايزين أصلا يروحوا الغرب دول هم كانوا إيه بيتمشوا تمام ولكن الله عز وجل قدر عليهم أن يذهبوا إلى الغار انتوا هتخشوا الغار الله عز وجل إذا أراد شيئا مشيئته نافذة إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن الموضوع ينتهي تماما فأنتم مش رايحين الغار مش قصتكم الغار مش على طريقكم الغار إلا أن أنتم هتخشوا الغار دي واحدة اتنين تظهر مشيئة الله عز وجل النافذة بأن جعل سبب الخير في طياته بلاء سبب الخير ذات نفسه في طياته البلاء المطر اللي نازل ده أصلا إيه خير ولا شر ها خير هو في الجملة خير تنزل مطر يروي الزرع و الناس تشرب ويسقي الناس و و و فوائد الماء معروفة وبالذات على هذه الأزمنة لأن كان المطر بيجي منين يا من الأرض يا من السماء مفيش بقى أنابيب وحاجات بتوصل ومفيش الكلام ده فلما المطر ينزل ده خير خير وخير كبير ولكن في طياته البلاء إن بهذا المطر دخلتم في الغار وأطبق عليكم مع إن هو سبب من أسباب الخير إلا إن هم في حق هؤلاء كان سبب لورود البلاء عليهم دي التانية مشيئة الله عز وجل بالمناسبة كده والعكس الشكل ده والعكس قد ينزل الشر أو سبب الشر وفي طياته الخير وقد ينزل الخير وفي طياته الخير وقد ينزل الشر وفي طياته الشر الله عز وجل هو الذي يقدر الأقدار جل جلاله يعني سبحان الله سيدنا نوح بنى السفينة وبعدين قاعد جنب السفينة ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض ينظر إلى السماء مستني المية تنزل يا إما ينظر إلى الأرض المية تطلع ما المية هتيجي منين يا من فوق يا من تحت الله عز وجل يقول في القرآن أول حتة طلعت منها الماء إيه وفار التنور الفرن اللي كان قاعد بيعمل عليه الحاجات اللي, اللي بيبني بيها المركب هو أول حاجة طلعت مية فهو مفيش حاجة اسمها معادلة كاملة تعتمد عليها بشكل كامل مفيش مفيش شيء في الدنيا ثابت إلا الله عز وجل جل جلاله دي تانية التالتة أحيانا أحيانا يأتي البلاء من حيث أراد العبد النجاة سبحان الله هم أصلا رايحين الكهف عشان خاطر إيه يستخبوا فخباهم يعني هم رايحين عشان خاطر ما يهلكوش في في الكهف في الجبل يعني احتموا بالكهف والجبل والجبل والكهف خذلهم الاثنين او الثلاثه دخلوا جوه جوه الجبل عشان يحميهم اما الجبل عمل ايه حبسهم فاحيانا ياتي تكون انت رايح لشيء انت تظن انه ينجيك وهو قد يكون مهلك من ذلك في هذه الأزمان بالمناسبة المال أن أحيانا يكون الإنسان يظن أن المال آه يصلح ويعمل ويخالي هو يصلح صح يصلح بس هو يفسد عادي يعني يعني قصة الرجل ربنا يهديه ويتوب عليه رأيناه وهو فقير منذ زمن يعني فقير ورأيناه ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهو غني سمعت منه كلمة وهو فقير قال لي إيه نفسي ربنا يرزقني فلوس عشان أحج هذا الرجل عمره الآن 64 سنة ولم يحج ما عملهاش لحد النهارده هو كان زمان بيقول نفسي ربنا يرزقني فلوس عشان احج النهارده الفلوس جات له وربنا قال له انت كذاب انت كان نفسك في فلوس عشان خاطر انت بتحب الفلوس مش عشان خاطر تعبدني بيها خد الفلوس حجيت ما حجيتش انت كذاب شوف ربك يقول في القران يقول في القران كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا كله بياخد اي حد عايز حاجة بياخدها ده بياخد وده بياخد هؤلاء وهؤلاء عطاء ربنا سبحانه وتعالى ليس محظورا ولو كانت الدنيا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة ما ساق منها كافرا شربت منه بس هي ما تساويش حتى جناح بعوضة كنا في الاعتكاف وانا راكع لقيت جناح بعوضة شايفه وانا في ال... وانا راكع شفت جناح بعوضه الحته بتاعت الامام دي كانت كلها ناموس مش عارف ليه عشان الصاع خلاص صح ف فوانا راكع شفته مش عارف ايه اللي جه في دماغي ان جناح بعوضه لو كانت الدنيا تساوي البتاع اللي تحت ده ما سقى منها كثرا شربة ماء عينيا فضلت معلقه معاه فطلع بقول سمع الله لمن حمده ما شفتوش يعني مراكع مستوى بصري جايبه لما قمت مش شايفه من فوق خلاص فشوف سبحان الله الدنيا ولا شيء فعلا يعني هو هو يعني انا شايفه بنفسي بل ما شفتوش لانها لا شيء لا شيء حد كاتب على الفيس السعادة مش بالمال من باب النكتة يعني فحد كاتب تعليق ايوه بس ما فيش مانع ان احنا نشتري فيلا في مارينا نبقى تعساء فيها يعني ونقعد نعيط مفيش مشكله يعني يعني ممكن ما دام هي مش في المال نجيب فيلا ونقعد نعيط فيها ونحزن براحتنا هناك يعني ما دام هي مش بالفلوس فهي سبحان الله احيانا يعني انا لما قريت التعليق والله بجد فعلا في ناس بتتمنى كده يعني وان كانت هي اه يعني ها ها ها, ها تعليق لذيذ قوي لايك وبعدين في ناس كده وبجد مش هزار وان شاء الله ربنا هيساعدنا ان شاء الله ويسعد الناس كلها وهو عنده دي حتى لو ذهبت السعادة ولو ذهب دينه بالكلية نسأل الله عز وجل العفو والعافية لذلك مشيئة الله عز وجل نافذة في كل حال إذا أراد شيئا قال له كن فيحدث بلا جدال وقد يجعل الله عز وجل سبب الخير سبب من أسباب البلاء وقد يجعل الله عز وجل الملجأ مهلك وكله بتقدير الله عز وجل لذا الموضوع ده نستفيد منه حاجة مهمة جدا لا تعتمد على الأسباب لا تعتمد على الأسباب الناس اللي معتمدة اعتماد كلي على الأسباب مين طالب هنا مين طلبها طالب يرفع ايده انت مش طالب اه اتخرجت كلية ايه أداب إن شاء الله أما كنت طالب مفيش مرة كده دخلنا الامتحان وإحنا مذاكرين وأول ما تخش كده تقوم باصص في الورقة تقوم ضارب عينك فوق كده اسم المادة هو هو صح هو أنا دخلت صح مش عارف حكيت لكم مرة قبل كده مرة دخلت لجنة كان عندنا مادة اسمها industrial industrial دي تصنيع دوائي وكلام كده يعني اه المهم وانا داخل فهو الراجل الدكتور بيجيب في ال midterm رسومات فاحنا كطلبة في نظام التعليم مصر متطور جدا الدكتور بيقول لك انت هتذاكر ايه فانت بتذاكره وبقيه المنهج بتبقى بالنسبه لك ترقي مثلا تدي للراجل يبيع يعني بنستغله احنا احنا شعب استغلالي تمام ف... فطبعا ما بصيتش على المنهج خالص وقمت مسكت الرسومات حفظتها و... تمام داخل بقى واقف على اللجنة قدام اللجنة كده وبراجع كل حاجة وهنا الفيت المستيك والمعرفش ايه والرسمة من هنا و... لان في ساعات مثلا يبقى فتحة معينة لو ما عملتهاش هنا الرسمة باظت لان الفتحه دي تسريب هواء مثلا او تسريب دواء في جوه ال container او بره ال container فانت كده مش فاهم حاجه اصلا المهم راجعتها مراجعه كويسه جدا فداخل اللجنه ببص على اللجنه مدرج بقى لقيت الطلاب عاملين كده كلهم فانا مش فاهم في ايه فببص كده ولقيت المعيد بيقول لي خش يا اخويا خش فوانا داخل كده اهو فببص كلهم بيبصوا لي وبيضحكوا فبضرب عيني كده في هدومي تكون حاجه مفتوحه نسيتها بتاع اي حاجه ما مش ممكن الناس كلها قاعده بتضحك عليا اكيد انا في حاجه يعني مشيده في فببص لا كله تمام الحمد لله ما ما تمام مفيش مشكله حطيت الحاجه ومسكت الورقه وطلعت وحطيتها بس بقى بتفرج على اللي داخل اكتب بقى ولا رسمة سؤالين في الاول ثلاثة كده اهو اكتب بقى اشرح اشرح ايه انا خطوط بس انت اللي قايل لنا كده ف... فاحيانا مش المثال ده يعني بس احيانا انت بتبقى مذاكر واول ما تيجي تقف قدام السؤال مش فاكر صح ولا غلط مش فاكر خالص خالص لحد ما تخرج بره الامتحان بتبقى مش فاكر مش فاكر وساعات انت تحل وتحل الحته اللي انت مذاكرها ومقتنع بيها 100% غلط اللي انا عايز اقوله وكان ده مثال للطلبه يعني ان الله عز وجل هو الموفق هو الذي يوفق العباد هو الذي يوفق العباد جل جلاله مش اخذك بالاسباب ممكن تذاكر وتذاكر مذاكره كويسه جدا واكم بتحصل وكل ده يروح كانت جدتي الله يبارك في عمرها تحكي لنا قصه كده عن رجل كان عايز يسافر يروح بلد معينه فامه كانت زعلانه ان هو مسافر جدا فما رضتش تصحيه سابته نايم وراحت عليه ميعاد الطياره وهم قاعدين كده هو سمعت في الراديو ان الطياره ايه اللي حصل فيها وقعت وانفجرت والناس كلها ماتوا ففرحت جدا جدا ورايحه تبلغه عشان خاطر تقول له ان انت شفت ربنا انقذك وبتاع جت صحي لقيته لقيته ميت يعني مش عارف القصة دي حقيقية ولا مش حقيقية ولكن هي قصة مشهورة ولكن هي لا معناها فعلا صحيح معناها فعلا صحيح أكم من واحد يجي يحترس من شيء فيقع يقع في شيء أكبر من اللي احترس منه ليه؟ قد يكون هذا اعتمد على عقله لم يعتمد على الله عز وجل وإن نزل عليك البلاء يجب أن تدفعه قدر المستطاع بقدر الله عز وجل طلبا للتحسين نعم يجب على كل إنسان أن يصبر ولكن يجب عليك أن تدفع ما استطعت طلبا للتحسين فإن بذلت أقصى ما عندك أدبيا يجب عليك الرضا وإن كان الرضا ليس بواجب الصبر هو اللي واجب ولكن أدبيا يجب عليك أن ترضى لأنك لن تستطيع بأي حال من الأحوال أن تدفع قدر الله عز وجل قدر عليك فما دام قدر عليك حاجة استسلم خليك عارف ان انت رجل مسلم ويجب ان تستسلم لقدر الله عز وجل بل وترضى لانك تعلم ان الله عز وجل اختار لك افضل ما هو لك لانه كريم جميل فما دام اختار لك البلاء ده فيجب ان تعلم ان ده افضل شيء ليك مطلقا وعلى الإطلاق آخر حاجة عايز أقولها لكم أنواع البلاء بمناسبة البلاء البلاء قد ينزل على العبد لثلاثة أسباب واحد ليرفع درجته اثنين ليطهره ثلاثة عقاب واحد يرفع درجته أشد, أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لعلو درجتهم أو تطهير فبما كسبت أيديكم يطهرهم الله عز وجل من المخالفات ومن الذنوب ومن المعاصي يطهرك الله عز وجل من البلاء ومن الذنوب ومن المعاصي أو عقوبة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى رحيم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون طيب أفكر في البلاء إزاي تفكر فيه على حسب ضابط معين أولا ما ينفعش تقول أنا عايز أعرف ربنا سبحانه وتعالى قدر عليا البلاء ده ليه عقوبة ولا رفع للدرجة ولا تكفير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أنت مش من حقك أن أنت تفتح الموضوع ده أصلا إنما إن كنت من أهل الطاعة رجوت أن يكون علو درجة وإن كنت صاحب ذنب رجوت أن يكون تكفير مجرد رجاء مش بتجزم بشيء آخر حاجة هقولها سؤال أنا سألته لنفسي وأنا بقرأ الفقرة دي بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليها حين ينزل عليك البلاء أين غارك أنا سألت نفسي السؤال ده هو أنا لما ينزل علي البلاء هل في حتة أحتمي فيها معينة بروحها دائما ولا أنا كل شوية أروح حتة ولو في حتة الحتة دي إيه سأل نفسك السؤال ده النهاردة وأظن أن أنت هتلاقي إجابة لو قعدت هتلاقي إجابة جزاكم الله خيرا أقابلكم إن شاء الله السبت الجاي نشوف الثلاثة دول عملوا ايه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك